إلى علوم حياته تكن حياتك أفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أحبتي وإخواني في الله أهل مدرسة الربانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في مطلع هذه الحلقة الجديدة من حلقات مدرسة الربانية فرع التزكية أن أرحب في مطلعها بفضيلة الشيخ أخي في الله وحبيبي الشيخ عمرو أحمد السلام عليكم ورحمة الله شيخ عمرو مرحبا عليكم السلام أهلا وسهلا أحبتي في الله حلقة خاصة في فرع التزكية وفي مطلعها أريد أن أسألكم سؤالا هو أي يوم هذا اليوم إننا في يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر خمسة لعام 2000 2013 من الميلاد لكنني لا أسأل عن هذا التاريخ وإنما في أي شهر نحن وفي أي يوم نحن من العام الهجري في أي شهر أتذكرون في أي شهر نحن كثير منا لا يدري إننا في تاريخ كام يا فضيلة الشيخ في 27 جماد آخر لعام 1434 النهاردة يوم 27 جماد ثاني 1434 حد مصدق وقد يسأل سائل طب إيه المشكلة في كده لا ده رمضان هاجم يعني ايه رمضان هاجم يا فضيلة الشيخ عمرو جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نحن مقبلون على شهر رمضان وشهر رمضان الذي يعلم الكل فضله وقدره أنا مش عارف أشتغل منك يا اذكروا الله لا شهر رمضان الذي يقبل علينا يقبل بفضله العظيم وقدره الجليل الكبير ومع هذا ينسى الناس الاستعداد له ويؤخرون الاستعداد إلى أواخر شهر شعبان فيفاجأ الإنسان يفاجأ بأنه وهو مقبل على هذا الشهر يفاجأ بأنه لم يستعد ولم يتأهب لفضله الكبير وهو الشهر العظيم الذي إذا أضلنا نادى المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هو الشهر العظيم الذي لله في كل ليلة منه عتقاء هو الشهر الكريم الذي يستجيب الله فيه الدعوات وتكثر فيه الخيرات هو الشهر الجليل الذي يتسع فيه الرزق ويبارك فيه في العمل هو الشهر الفضيل الذي يتفق الكل فيه على العمل الصالح وهنا يحين النداء رمضان هاجم هاجم أيها المسلمون رمضان هاجم هاجم ليس فقط لأنه ذو الفضائل ليس فقط لأنه لله في كل ليلة منه عتقاء ويغفر الله لمن صامه إيمانا واحتسابا ولمن قامه إيمانا واحتسابا ولمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لا وإنما هو أيضا شهر خطير هو أخطر موسم يمر على العصاة تصور أن أبا هريرة رضي الله عنه أقسم فقال بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقسم بما يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما مر شهر على المؤمن خير له منه خير له منه وما مر شهر على المنافق شر له منه رمضان هاجم هتبقى مصيبة لو أدركت رمضان فلم يغفر لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له والرواية الأشهر أن جبريل عليه السلام لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمين يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين يا محمد قال رسول الله آمين وروايات هذا الحديث بألفاظ مرعبة قال رس قال جبريل عليه السلام في بعض الروايات من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار أبعده الله في النار قل آمين يا محمد قال آمين من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله في النار قل آمين يا محمد قال آمين رمضان موسم خطير وهو عليك هاجم ولا بد أن تستعد اضرب لنا يا شيخنا المثال لو سمحت ب... للاستعداد لرمضان كم هو مهم نعم جزاك الله خيرا أحسن الله عليك فضيلة الشيخ الله يكرمك.
آه، جرت العادة أنه قبل أي عمل مهم لابد له من الاستعداد وإلا فالعاقبة الفشل احنا دلوقتي في موسم اختبارات وداخلين اختبارات ما يمكنش ابدا كنا خلينا الاختبارات دي في اول السنه نقول احنا نمتحن اول السنه علشان نبقى باقي السنه مش شايلين هم حاجه ما ينفعش ما ينفعش تيجي من الاجازه تخش على امتحانات لازم نيجي من الاجازه نخش ناخد دراسه شهر شهرين وبعد كده تيجي امتحانات اعمال السنه امتحانات آه، تجريبيه وبعد كده تيجي بقى امتحانات النهائيه فيفوز فيها الفائزون المجتهدون اللي هو طول السنه ركز في المذاكره ايام امتحانات اعمال السنه شد حيله وعرف نقاط ضعفه في يجي بقى في ايام الامتحانات النهائيه يتفوق هي دي نفس الثلاث شهور بتوعنا اللي جايين دول شهر شعبان شهر رجب شهر الغرس مم.
وشهر شعبان مم.
شهر السقي مم.
وشهر رمضان شهر الحصاد لو عندنا سباق النهارده سباق جري ما ينفعش وانت تقوم من النوم على السباق بعد 10 متر هيغمى عليك وانما لازم تاخد تراك الاول كده تلف بالراحه على هادي لغايه ما نفسك يبدا ياخد علشان لما تخش السباق تبقى مستعد جميل هي ديت حلقه النهارده بنقول لك يلا الصفاره هتصفر مم.
بعد شهرين ما تنامش ده بعد شهرين دي معناها ان النهارده انت واقف بتستعد خلاص مم.
معناه ان انا جاهز ان انا انطلق بجهز وبسخن علشان لما يجي شهر الحصاد الاقي حاجه احصدها نعم.
هو انا لو ما زرعتش يا شيخنا سيدنا لو ما زرعتش حاجه هلاقي حاجه احصدها لا.
لن اجد الا الحصر الحصر والعياذ بالله سلم يا والخسران رب، سلم.
اعوذ بالله من ذلك و
دخلنا نرجو- عمل يا شيخنا دخلنا عملي دخلنا آه، عايزين آه.
نستعد بجد بقى
نستعد بخطوات عملية قبل أن يهجم رمضان بالتوبة أول استعداد الاستعداد الحقيقي الأولي النهاردة اللحظة دي اللحظة اللي احنا قاعدين فيها بنسمع بعض ونتكلم مع بعض التوبة مم.
فعل حالي وقتي الآن لابد وأن نجددها دائما توبة من كل ما مضى من الذنوب من كل التفريطات في رمضانات الماضية توبة تجب ما قبله طب ما نخلي التوبة لرمضان يا شيخنا طب ما اللي يت- اللي يتوب يتوب في رمضان أحسن طب وإن لم تدرك رمضان طب وإن أدركت رمضان لازم تقدم توبة الآن حتى يتوب الله عليك فيقبل عليك رمضان وأنت مستعد له مم. مم.
التوبة الآن حالا لكن أتوب إزاي آه هي دي النقطة كيفية تحقيق التوبة التي تؤهلني لعمل الصالحات
طب آه، أقول لك تتوب إزاي لما تكون أنت عايز تتوب ما هتبقى مشكلة كبيرة جدا إن أسهل حاجة إن الواحد يقول كيف نتوب ولكن حضرتك تكون مش عايز تتوب طب أنا هدعي دعاء كده وقول ورايا آمين يا رب يا رب يا الله يا الله يا إلهنا يا تواب يا غفور يا غافر يا غفار تب علينا توبة ترضيك اللهم تب علينا من المعاصي أبدا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته وتبت علينا منه يا ذا الجلال والإكرام قلت أمين أنا خايف تكون ما قلتش أمين في واحد مش عايز يتوب مش عايز يتوب بيحب الذنب وعلشان كده عايز أقول لك إن أيسر شيء في الدنيا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بس لو أنت عايز تتوب أنت سمعت عن قاتل المئة نفس أنا بحب أسميه التائب من قتل المئة نفس لأن هو اللي بيعلمنا التوبة ما علمناش القتل الراجل التائب من قتل المئة نفس ده إزاي تاب ربنا عليه ده راجل قتل 99 نفس وجه للإمام الراهب يا شيخنا قال له عايز أتوب قال له تتوب قتلت 99 نفس وعايز تتوب إزاي تتوب هم فراخ اللي قتلتهم دول اللي سيحت دمهم دول لا اللي قتلتهم دول حجبوا التوبة عنك الراجل قال مدام كده كده ما فيهاش توبة أكمل به المئة قتل المئة نفس أكمل المئة ثم جاء إلى عالم وسأله التوبة فقال ومن يحول بينك وبين ربك وما يحول بينك وبين التوبة لكن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى ذهب إلى تلك الأرض ومات في الطريق اسمع فلما سقط جعل ينوء بصدره إلى أرض التوبة هي دي اللي انت لو عملتها ربنا هيتوب عليك حتى لو كنت قتلت 100 نفس اوعى تستكتر ذنوبك عملت ايه انت ذنوبك ضرت ربنا ذنوبك دي ضرت ربنا مست جنابه ابدا انت ضريت نفسك وايسر شيء ان يتوب الله عليك بس ينوء صدرك انت متخيل انا عايزك تشوفه شوف الراجل ده وهو بينوء بصدره مم. مم. عايز ينوء بصدره يقدم خطوة واحدة بس إلى الأرض التي فيها التوبة فتاب الله عليه وقبل توبته أنت بس تعوز تتوب إنما التوبة على الله مش عليك بس عليك الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم دلوقتي قبل رمضان دلوقتي ياما ناس ماتت في رجب وشعبان ياما ناس هتموت النهارده نسال الله ان يرزقنا حسن الخاتمه توب اكره الذنوب اكره الذنوب اكره الدخان اكره النوم عن صلاه الفجر اكره آه، فلانه اللي بتحبها في الحرام اكره الاغاني اكره النظر الى ما حرم الله اكرهه اكرهه وتبقى تبت ويبقى تاب ربنا عليك انما تقول ربنا يتوب عليا ادعي لي ربنا يتوب عليا ربنا يرزقنا التوبة زي ما رزقكم التوبة لا انت بس اقلع وانما التوبة على الله انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أحسن الله عليك ايه كمان يا شيخنا نعمله قبل رمضان عملي علشان رمضان هاجم
القرآن شهر رمضان شهر القرآن قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر شهر رمضان ارتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن فأول ما أول ما نزل القرآن نزل في شهر رمضان وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم دارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين عرض عليه القرآن مرتين شهر رمضان كل السلف رضوان الله عليهم كانوا إذا أقبل رمضان طووا صحفهم وتوجهوا إلى القرآن لم يتركوه طرفة عين تجد عجائب في موضوع الختمات القرآن الكريم لكن ثمة فجوة قد يجدها الإنسان إذا فتح المصحف لأول مرة يوم 1 رمضان لو فتح المصحف لأول مرة يفتح المصحف في السنة يوم 1 رمضان سيجد فجوة بينه وبين كلام كلام ربه سبحانه وتعالى عجيبة كيف يستدركها الآن حتى إذا أقبل رمضان أحس بلذة القرآن يعني ده ده السر يا شيخنا ان حضرتك عايزنا مم.
نستعد من دلوقتي أيوة.
لرمضان بالقرآن أيوة نعم علشان ما أحسش بالفجوة دي يعني ما ناجلش الكلام ده لاول رمضان عشان تبقى ختمه لا.
ختمه واحده مع ال- مع ال- مش مع هتلحق التراويح مش كتير اللي بي... كتير بيقول لك اختم في رمضان كل يوم جزء ما يلحقش ولو لحق ما يستطعمش مم.
ولو استطعم مش زيه زي اللي بيجازم النهارده أبداً.
يعني اللي هيصبر لاول رمضان هيحس ان رمضان هجم عليه وهو مش جاهز هجم هجم ي- الوقت بداية الغرس الآن حتى يحصد لذة تلاوة كلام ربي لما يقف قدام ورا الإمام وهو بيقرأ في قيام الليل مم.
يحس بلذة ما بقاش واقف مستطول ما يدورش على اللي بيقرأ بيصلي بربعين يصلي بجزء وهو حاسس بمتعة كلام ربه سبحانه وتعالى فهم قراءة تدبر كيف يحصله كيف مم.
طب تدفع كام يا شيخنا من ولادك؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آه، اللهم دي صل العملة وسلم بتاعتنا.
وبارك على نبينا محمد دي- انت تدفع الصلاه على النبي واحنا نقول عليه وسلم.
كيف صلى الله عليه وسلم ازاي نصالح القرآن الكريم قبل رمضان اوعى تكون فاكر ان علاقتك بالقرآن دي الختمة اللي انت بتعملها كل سنة في رمضان دي هي دي المفروض تكون حكايتك مع القرآن لا ده انت ما دقتش حاجة ده انت مش واخد بالك اوعى تكون فاكر ان حلاوة القرآن في رمضان في الفزورة اللي بتيجي في وسط اليوم يقول لك ابحث عن آية في الجزء بتتكلم عن كذا لا مش هو ده القرآن خالص اوعى تكون فاكر ان حلاوة القرآن في الآية اللي بتبكي عليها بالليل في التراويح لا لا لا لا لا لا ده في أكتر من كده بكتير ده القرآن أعظم من كده بكتير القرآن هو غذاء روحك هو ده النزهة اللي بتتنزه فيها طول العام القرآن ده مش بتاع رمضان بس لا لا لا ده هو القرآن ده هو الدستور ده هو القرآن ده هو إن صح التعبير الكتالوج أنت ما تعرفش تعيش من غيره ليل ولا نهار لازم يبقى ليك مع القرآن سماع وتلاوة وتدبر وتف... وتفكر وتفسير وحفظ ومراجعة وقيام وتمسيك كل ده انت من غير ده زي ال- المكنة اللي مش ماشية على الكتالوج كل ما ندوس فيها على حاجة نبوظها ارجع للقرآن الكريم وهقول لك كيف يكون لك حال مع القرآن الكريم شوف يا أخي في الله مش هينفع مش هينفع يكون القرآن الكريم على هامش اليوم القرآن الكريم ده لازم يبقى له وقته اللي هو بتاعه في اليوم والليلة لازم يكون القرآن الكريم له وقت بالنهار ووقت بالليل بتاع القرآن مش لو فضينا نبقى نمسك القرآن مش لو المواصلات طولت نبقى نمسك القرآن مش لو آه ليا نفسي افتح المصحف لا المصحف ده ما يتقفلش وما يفرقش جيبك ابدا المصحف وال- وت- وورد التلاوه لازم يبقى له وقت محدد في اليوم والليله ابدا النهارده واحنا في خاتمه جماد الاخره ابدا بربعين من كتاب الله واذا كنت من اللي طول السنه بيقراوا جزء كل يوم يبقى واجب عليك من النهارده يبقى جزء ونصف جزء جزء وحزب من كتاب الله تعالى لازم علشان لما يدخل رمضان بقى تلاقي الصفحات بتتقلب بتوفيق الله وبالبركة وبالمعونة وبالفتح من الله سبحانه وتعالى علشان لما ربنا سبحانه وتعالى ي- ي- يبلغك رمضان اللهم بلغنا لرمضان آمين. آمين.
اللهم سلمنا لرمضان آمين.
وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا لما تبلغ رمضان إن شاء الله وتفتح المصحف وتقرأ يبقى الخير كله والفتح كله والمعونة كلها ها يلا واحنا قاعدين دلوقتي حالا فكر امتى هتقرأ قرآن بالنهار اقرأ أ- ناوي تعمل ايه بالليل في القرآن الكريم هتقرأ امتى ممكن نخليه الوقت من المغرب للعشاء وممكن نخليه الوقت آه نص ساعة كمان بالنهار أظن إن ده ممكن يكون وقت مناسب لك في تلاوة القرآن الكريم ايه كمان يا شيخنا قول لنا العمر آه، أنا اشتقت لرمضان شوقتنا لرمضان أحسن الله عليكم الواحد حس إن ياه ده رمضان ده نفسه يجي فأسأل الله أن يبلغنا رمضان على خير ومما شوقني لرمضان تذكري لعمرة رمضان الله عمرة رمضان الله
فإذا اجتمع فضل الزمان اللي هو شهر رمضان مع فضل المكان اللي هو بيت الله الحرام مم.
فذلكم غاية المنى في الدنيا تبقى مم.
بتفطر في رمضان واقف بتقوم الليل أمام بيت الله الكعبة تبقى نفسك في اللحظة دي إن بقى المرحلة الجاية الجنة خلاص كده مفيش حاجة تاني مم.
لكن العمرة شقت على الكثيرين اه إن بالذات إحنا الغلابة آه.
الناس اللي في مصر اه والدول على قد حالها كيف يستعد ميسور الحال أو فقير الحال مم.
لتلك الرحلة الإيمانية الفذة مم.
رحلة تعدل حجة مع النبي الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم رحلة إيمانية قد لا يتكرر لا تتكرر حلاوتها في أي عمل آخر كيف يستعد لها الإنسان الآن الله هي محتاج استعداد محتاج استعداد يا شيخ محتاج استعداد وعلشان احنا قربنا نختم عايز اقول لاخي اللي بيسمعني والاخت الفاضله اللي بتسمع انت تصورت دلوقتي الحلقه بتقول ايه رمضان هاجم لازم تستعد بدري قوي لازم تستعد باصلاح الحال مع القران الكريم بتوبه نصوح لازم تستعد رمضان هيبقى فيه اعتكاف رمضان هيبقى فيه صدقات رمضان هيبقى فيه آه اعمال صالحه وبر وصله وخير كتير فلازم تتجهز له بدري شوف هتعمل ايه في اجازتك عشان تعرف تطلع العمره شوف هتعمل ايه هتحتاج نفقات ايه للصدقات هناك اما العمره فشانها خطير وكبير الكعبه بيت الله الحرام جعلت مثابه فهوى لها الفؤاد وجعلت قياما فهي معلم ناصح حمدا لرب العزه الذي هذا بيته عتيق مهيب لا توفيه المدائح أتيتك أطمع في مزيدك سيدي فزد فوق طمعي فأنت المانح نسأل الله عز وجل أن يبلغنا العمرة نعمل العمرة إزاي نبلغ العمرة إزاي نجيب نفقات العمرة منين يلا عشان هتطلع جوازك دلوقتي حالا وهتنوي دلوقتي حالا وبإذن الله هتطلع عمرة رمضان السنة دي ونتقابل أنا وأنت عند الكعبة اللهم أذلنا يا رب ببساطة انك تطلب القرب من الله انتوا عارفين سيدنا محمد لما تمنى الكعبة لما تمنى القبلة ما تبقاش للمسجد الأقصى وتبقى المسجد الحرام عمل ايه عمل ايه عمل ايه يا ناس قال ايه ايه الدعاء اللي النبي قاله علشان ينو... علشان ينال الكعبة ربنا بيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك سيدنا محمد عمل كده اهو تعرف تعملها دي علشان كده سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو بيبني بيقول ربنا واجعلنا مسلمين لك انا بدعيها انا واخويا صالح آمين يا رب.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتب علينا اتمناها اطلب القرب من الله سبحانه وتعالى ان هو يوريك اسال الله عز وجل ان ييسر لي ولكم العمره في رمضان آمين اتفضل يا رب يا شيخ.
إن شاء الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود ما يكون كان يكون كالريح المرسلة فالصدقات والتحويش من الوقت ولو جزء يسير كل يوم من الصدقات حوش كل يوم جنيه 2 جنيه 3 جنيه على قدر ميسرتك حتى إذا جاء رمضان تصدقت بما يفيضه الله عليك من خير وبركات أسأل الله العلي العظيم أن ييسر لنا بلوغ رمضان على خير وهو راض عنا غير غضبان وأن يوفقنا لتوبة نصوح هذه الأيام وكل يوم ترضيه عنا وأن يعيننا على طاعته سبحانه وتعالى أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل شاكرين لك فضيلة الشيخ عمرو شرفت بك يا يعني شيخنا.
تلك الكلمات الطيبات شرفت وأسأل بيك.
الله أن جزاك يتقبل الله منا خير.
ومنكم وأن يديم علينا وعليكم نعمة الإيمان نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة الربانية أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنى